بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين الحقيقه في موضوع ارجو ان ربنا يدينا نعمه نتكلم فيه موضوع بيشغل ذهن الكثيرين سواء شبان او غير شبان وهو ايه موقف الكنيسه او ايه موقف الشاب المسيحي من التقدم المستمر بالاخص التكنولوجيا او الحاجات الفنيه او الاختراعات المستمره اللي بتجري بسرعه فائقه في العالم كله هل الكنيسه تبقى سلبيه هل تاخد موقف ايجابي هل ممكن الشاب يستفيد منها كانسان مسيحي هل حديث معلمنا بولس الرسول لا تشاكلوا العالم او اهل العالم يخليني ابقى متخوف ولا يبقى لي دور ايجابي عملي في هذه الامور لو تطلعنا للكتاب المقدس نلاقي انه يقدم لينا الله المبدع اللي بنسميه الفنان الاعظم كنت قاعد اقرا من اسبوعين كتاب عن الله والتطور رغم انه في مصطلحات علميه كتير وانا مش تخصص كليه علوم ولا حاجه لكن احسست قد ايه ربنا ده عجيب في محبته للانسان وابداعه من اجل ان يشبع احتياجات الانسان مش بس احتياجاته لكن ايضا يقدم له كل ما هو جميل وكل ما هو نافع بالعكس الكاتب وهو بيكتب عن التطور بيقول نظريه التطور رغم ان بيرفضها عدد كبير من العلماء ولكن حتى هذه النظريه اللي استخدمها اتباع ماركس او الجماعه الملحدين الشيوعيين للهجوم على الدين لكن لو رجعنا حتى للخلية الأولى الحية الواحد يقف مدهوش قدام النظام الفائق الموجود جوه الخلية الصغيرة لدرجة بيقول إنه التنظيم والتدبير اللي جوه الخلية الصغيرة أوي دي أكثر إبداعا من التنظيم الموجود بين الكواكب أو المجموعة الشمسية الله المبدع الله الخالق يقول في سفر التكوين انه خلقنا نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا في الاصحاح الاولاني الايه 26 من سفر التكوين فاذا كان الله بهذه الصوره الجميله حتما لا يمكن يقبل ان يكون الانسان خامل ولا يمكن انه يقبل ان يكون الانسان قطعه شطرنج يحركها يمين او شمال الناس اللي درسوا الفلسفه يعرفوا ان ارسطو رغم انه يؤمن بالله المحرك الاول بيسميه لكن يقول ان هذا المحرك الاول حرك الكون وسابه يشتغل بالقوانين بتاعته وايضا يقول ان حياتنا عامله زي الشطرنج ربنا يلعب بيها زي قطع الشطرنج الكتاب المقدس لن يقبل مطلقا هذه الصوره ولكن الله اللي اقام الانسان ونسمع عنه يقول اثمروا واكثروا واملأوا الأرض اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض إلى آخره الله اللي إدى الإنسان هذا السلطان مستحيل يخلي الإنسان قطعة شطرنج يحركها زي ما هو عايز إذا حتما ربنا يحب أن يكون الإنسان بتعبيرنا اللي بنقوله خلاق كرييتيف انا بشعر ان لما اي باحث بيكتشف نظريه جديده أو يكتشف قانون من قوانين الطبيعة أو حاجة علمية ما كانش معروفة دي بتفرح قلب ربنا ليه؟ لأن عايز هو إدى الإنسان الفكر وإداله الإمكانية إن يطلع إنسان له معرفة ويشتهي إن الإنسان مش بس يعرف أسرار الأرض أو الكواكب أو المسكونة هنا ولكن يشتهي ان الانسان يعرف حتى اسرار الله نفسه ويقول في انجيل معلمنا يوحنا لست ادعوكم عبيدا بل احباء لان العبد لا يعرف اراده سيده لكن الصديق او الحبيب او الابن يعرف ما هي اراده صديقه او ما هي اراده باباه من هنا احبائي نرى ان ربنا يشتاق ان كل الناس يبقوا خلاقين مش بس مجموعه معينه في المعامل او ناس بينشغلوا بالعلم ولكن الله يحب كل انسان يبقى كرييتيف حتى في الامور الروحيه في ابداع لاننا نحب نبقى ايقونه لالهنا الفنان الاعظم عايز نقطتين مهمين اتكلم عنهم دور الكنيسة في الإبداع والتقدم العلمي والتكنولوجي وأيضا أحب أتكلم عن التجسد الإلهي وأثره على الفكر الإنساني وتقدمه قبل ما أتكلم عن النقطتين دول أحب أبين أن الكتاب المقدس منذ بداية الخليقة بدأ يسجل لينا إزاي أن الله مهتم ان احنا نبقى مبدعين في كل شيء اول حاجة انه اعطى الانسان سلطانا والنهاردة اداله سلطان حتى يكتشف الفضاء الحاجة التانية في تكوين أربعة في بداية الخلقة بعد آدم على طول يتكلم عن يوبال الآية 21 تكوين أربعة واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد يعني صحيح في أيام قايين وفي أيام هابيل ما كانش فيه أدوات نحاسية وحديد لكن كونه يقول ضارب لكل آلة من نحاس وحديد يعني بدأ يدي البداية الأولى للآلات الموسيقية النحاسية أو الثاني العود والمزمار الآلات الموسيقية وأيضا الآلات اللي هيستخدمها سواء في الزراعة أو فيما بعد الصناعة اللي هي الآلات النحاس والحديد وعشان تعرفوا أن ربنا يحب أن أولاده يبقوا مبدعين بتعجبني كلمات الله نفسه لموسى النبي في خروج 35 يقول ايه وقال موسى لبني اسرائيل انظروا قد دعا الرب بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه وملأه من روح الله بالحكمه والفهم والمعرفة وكل صنعة ولاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع وتجارة الخشب إلى آخره وجعل في قلبه أن يعلم هو وأهولياب ابن أخي ساماك من سبط دان قد ملأهما حكمة قلب ليصنعا كل عمل إلى آخره اذا واضح ان كان ممكن ربنا يقول لموسى بص انا هعمل الخيمه مالكش صالح هتلاقيها جاهزه او تتعمل اي حاجه تفرق ايه يعني ده كلها خيمه وهتنتهي وبعدين يجي الهيكل وبرضه هينتهي ودي امور ارضيه وتنتهي لكن لا ابدا اتكلم ان في اختار انسان انسان حاذق في الصناعه وملأه روح الرب ملاه من الحكمة والفطنة والتمييز واختراع مخترعات ويبقى ليه قدرة على النقش على النحاس وعلى الخشب ايه ده اذا الله يريد ان الانسان دايما يبقى في تقدم مستمر وده يفرح قلب ربنا انا بشعر ان الراجل اللي قاعد في المعمل وهو بيشتغل في المعمل اذا كان انسان مؤمن الله يسنده ويعينه ويكون ايضا حتى ربنا فرحان بيه مجيء المسيح الى العالم او كلمة الله تجسد وجه رب المجد يسوع وسطينا عمل عمل جبار ربما ما تكلمناش عنه كتير قبل كده قبل التجسد صحيح في اليهودية الله دعي يهوى وكلمة يهوى تعني أنا هو أنا هو الكائن اللي هو يسموه الكائن وسط شعبه يعني مش معزول عنهم بس كانت العلاقة إلى حد ما رغم أن يقول لهم أنا قريب منكم رغم أن يقول له أنا أكون معك أنا أكون في فمك الرب قريب لكن في شعور أنه إزاي ممكن الإنسان يتقابل مع ربنا الله المال السماء الله اللي بترتعب قدامه القوات السمائية الله المخوف الله الجالس على العرش الإلهي وأنا الإنسان الترابي الغلبان اللي حتة فيروس صغير يتعبني ميكروب صغير يضايقني كلمة صغيرة ما تنومنيش طول الليل فين وجه المقارنة أو المقاربة بين الإنسان وبين ربنا لما تجسد كلمة الله أصبح الله بالنسبة لي مش كائن معزول في السماء حل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن كما لابن وحيد للاب اخذ جسدي واخذ عقلي واخذ قلبي واخذ احاسيسي واخذ مشاعري فالنهارده ابص لنفسي كده واقول انا لكي ان صح التعبير الهي صار مثلي فما عدتش ابص للفكر اقول انا قرفان من الفكر ما عدتش ابص للارض اقول انا يعني ايه اللي جابني في الكارثه دي ان انا اعيش على وجه الارض ما عدتش قلقان من الجسد بتاعي بديت اشعر بتقديس الجسد تقديس الفكر تقديس العقل تقديس الحواس فاصبحت اشعر ان انا انسان بكل الامكانيات بتاعتي مقدس لربنا التجسد الالهي من ثمرته ترد الانسان الحريه وما عادش خايف يقول له يا ربي انت اديتني الفكر ده اشتغل بيه يقول له قوي اديتني العاطفه دي اشتغل بيها يقول له قوي اديتني الجسد ده تباركه يقول له قوي ومن هنا احبائي نلاحظ ان التقدم العلمي زي ما هنشوف بعد شويه في الواقع نشا في مجتمعات مسيحيه ده مش في مجتمعات مسيحيه ده اغلب جامعات اوروبا وامريكا اللي اقامها جماعات رهبانيه يعني مكرسين لخدمه ربنا ما قالوش لا لا لا احنا رهبان ملناش صالح بالعلم بالعكس ده كثير من العلماء الأوائل أصلا كانوا مكرسين لخدمة ربنا ومن ضمن خدمة ربنا أنهم يقدموا كل ما هو جميل كل ما هو حسن كل ما هو جديد للبشرية أنا مش هطول في الكلام لكن عايزك بس تاخد فكرة سريعة عن موقف الكنيسة من التقدم لما نشأت المسيحية نشأت في عصر نقدر نسميه العصر الفلسفي تسمع عن أرسطو وأفلاطون وأبيقور وغيره من الإيه من الفلاسفة اللي بيخبطوا ببعض كانت الفلسفة اليونانية أو الهيلينية على أعلى مستوى أنا أذكر لما كنت منتسب في كلية الآداب بعد ما خلصت تجارة أتذكر كنا نقعد عشان نقرا ارسطو ده خمس ست ورقات لما نقراهم لارسطو ممكن ياخدوا شهر عشان الواحد يفهمه كله عقد وتاخد بقى الفرق بين ارسطو وافلاطون وافلاطون الجديد اللي هو الافلاطونيه الجديده والابيقوريين الى اخره لما الكنيسه قامت واجهت هذا التيار اللي كان منتشر وليه اكبر مركزين في العالم اللي هو اثينا في الغرب والاسكندريه في الشرق دول اكبر مركزين للفكر الثقافي في ذلك الحين لما جه ماري مرقس انسان غلبان لا عنده ثقافه يونانيه ولا يعرف يوناني ولا ليه في الفلسفات لا سالته عن ارسطو ولا افلاطون يقول لك ولا يعرف مين افلاطون ولا مين ارسطو يمكن بولس الرسول يعرف لانه طبعا درس الثقافه اليونانيه مع الفكر اليهودي الاثنين المز بينهم ايه اللي عمله ماري موروس يقول القديس جيروم انه واجه مدرسة اسكندرية الفلسفية وكانت اعظم مركز علمي في الشرق كله وقف قال يا جماعة اللي يحب ربنا يرمي الزبالة دي ويجي يعيش مع ربنا والفلسفة دي خطية ونجاسة وفساد أبدا ولاده بانتينوس اللي هو معلم القديس كليماندوس الاسكندري وايضا معلم اوريجانوس قديس بانتينوس انسان كان يلبس البلين او اللبس بتاع الفلسفه وهو في مدرسه اسكندريه الدينيه او المدرسه الاسكندريه المسيحيه ويقول عنه اوريجانوس لما هاجموه البعض ازاي انت بتتكلم عن الفلسفه قال ان معلمي بانتينوس كسب كثيرين من الفلاسفه صاروا مسيحيين وتلميذه اكليماندوس الاسكندري اول كاتب في العالم كله يتكلم عن التناسق ما بين الايمان والفلسفه مش التضاد مش المقاومه يقول لك زي ما ربنا بعت الناموس لليهود عشان يقبلوا المسيح عن طريق الناموس ارسل الفلسفه للامم عشان يقبلوا ربنا عن طريق الفلسفه طب الفلسفه فيها حاجات غلط يقول لك لا لا الفلسفه معناها الحكمه والحكمة دي من ربنا وكل الفلاسفة أخدوا حاجات كويسة كعطية من ربنا بس لما حطوا إيديهم فيها حطوا حاجات بايظة فيها فاحنا ناخد الحاجة الكويسة اللي استلموها من ربنا ونسيب الحاجة الوحشة ومن هنا بدأ إيه ما يهمهوش إن في تضاد بين أرسطو أفلاطون أو بين الأبيقوريين وغيرهم لكن يقول لك أنا أخذ كل ما هو حسن لأنه الفلسفة الحقيقية عطية من ربنا صدقوني أنا لما بقعد أقرأ القديس كليماندوس الإسكندري بقول يا ريت يا ربي تدينا احنا الكهنة أو الأساقفة أو الخدام أو الشعب فكر متفتح زي القديس كليماندوس في القرن الثاني يعني أنا في القرن الواحد وعشرين يعني متهيألي في ناس لو جبت له كتاب فلسفة كده كاهن وتقول له اقراه يقول لك لا لا لا لا ايه الزبالة دي؟ أنا معايا الإنجيل. كليماندوس ما قالش كده أبدا كليماندوس بالعكس مدح في الفلسفة مدح عجيب واعتبرها عطية من ربنا. قولوا لي مين فكره متسع في القرن الواحد وعشرين زي القديس كليماندوس في القرن الثاني قريت مرة عبارة دايما بأرددها لأحد الغربيين يقول أول من صنع تزاوج أم الإكليل بين الإيمان والفلسفة هو القديس كليماندوس الإسكندري حاجة جميلة حاجة الواحد يعتز بيها تفرح قلب الإنسان إن آبائنا في القرن الثاني سبقونا في انفتاح الفكر كان قلبهم كبير وفكرهم متسع ويعرفوا ازاي يكسبوا حتى الفلاسفة في ايام القديس كليماندوس كانت العبارة المشهورة صار المسيحيون فلاسفة وصار الفلاسفة مسيحيين وقيل أن كثير من آباء مدرسة اسكندرية المسيحية كانوا لا يتورأوا عن أنهم يروحوا المدرسة العلمية بتاعت اسكندرية وما يحسوش بخجل وما يبصوش انه ده دنس او اي حاجة مش مهم هيكسبوا الناس ويجيبوهم لربنا احد الدارسين قال عبارة جميلة قال ان لما جت المسيحية وواجهت الفلسفة باتساع فكر كسبت الفلاسفة مش بس كسبت الفلاسفة الإيمان المسيحي لكن ادت تقديس للفكر فبدأ الفلاسفة يرتفعوا على مستوى علمي ولذلك بدأ فكرة العلوم في الفترة الأولى كان العلم سواء طب أو فلك أو الرياضيات كل هذه العلوم كانت جزء من الفلسفة وكانت الفلسفة هي الطب والعلوم دي جزء منها لما قبلوا الإيمان المسيحي وأعطيت الحرية للعمل بدينا نلاقي من المسيحيين الفلاسفة بدوا يطلعوا باختراعات وبدأ يطلع العصر الثاني اللي هو عصر الايه عصر العلم تقول لي طب ما في مثلا كنيسة وقفت ضد جاليليو اللي قال ان الارض كروية الرد بسيط المشكلة ما كانتش الكنيسة مع العلم ده كانت الفلسفة القديمة مع الفلسفة الحديثة فلما الكنيسة في أوروبا رفضت الفكرة دي ما كانش مقصود بيها جانب إيماني ولكن لأن كان لسه الفلسفة القديمة لها آثار فخبطت الفلسفة ببعض لكن أكثر زي نيوتن وغيره أكثر العلماء كانوا متدينين مش بس متدينين كانوا مكرسين لربنا ونلاقي كثير من الرهبان بل كثير من الأديرة صارت جامعات لغاية النهاردة تلاقي جامعات كتير تعتز بالاسم الرهباني القديم اللي مثلا من 100 سنة أو 200 سنة هو اللي أنشأ الجامعات فالكنيسة قدست الفلسفة وجات المسيحية أيضا قدست العلم لما دخلنا في العصر الثالث اللي هو عصر التكنولوجيا ايه الفرق بين العلم والتكنولوجيا تكنولوجي التكنولوجي تحويل العلم الى عمل يعني العلم يقول لك في فضاء حلو قوي يقول لك الابعاد بين الكواكب قد ايه سرعه النور مثلا من الشمس للارض توصل بعد قد ايه كم مليون سنه ده شغله العلم ان يديك حقائق علميه متطوره واحيانا حقائق تطلع غلط نظريات بعد شويه تطلع حقائق تصلحها لكن الكنيسه مش شغلتها هي تقدس الفكر وتسيب العلم يتحرك وبعدين في تخبيط العلم يتخبط مع بعض لكن كنيسه ما تحكمش على العلم جه العصر الحديث قالوا احنا ما نكتفيش بالعلم لكن نحول العلم الى عمل فنحوله الى التكنولوجيا متقدمه اللي هي بنسميها technological advances technology يعني زي ما كنت بقول امبارح لناس بقول لهم حته ال recorder الصغير ده دلوقتي فيه recorder على قد ثلاث صوابع كنت شايفه في أوتاوا يشيل حوالي تسجيل 300 ساعة تسجيل بدون شريط لو قلتها لواحد من عشر سنين تقول له عندك recorder ل 300 ساعة يقول لك في حاجة في مخك وتقول له حجمه قد ثلاث صوابع يقول لك ده انت ولا حتى يعني قصص زمان اللي كان ايه يتكلموا عن بساط الريح والقصص الخيالية انا بقول بعد عشر سنين عليكم بخير ولادكم هيبصوا لل recorder ابو الثلاث صوابع يقول لي يا عيني على الناس المتخلفين بتوع زمان كانوا ماسكين recorder 300 ساعة وتقيل حجمه ثلاث صوابع الله أعلم هيبقى الريكوردر اللي جايبه شكله إيه من الحاجات دي بقى عجب يعني احنا ما نعرفش هيحصل ايه في الجيل اللي جاي لكن نعرف حاجة واحدة ان ما نظن النهاردة اقصى تقدم هيبقى بالنسبة لولادنا اقصى تأخر يقول لك دول ناس متخلفين ما كانش عندهم معرفة للتكنولوجيا الحديثة كنت أذكر من حوالي سبع ثمان سنين في سان فرانسيسكو كنت مع شخص بيشتغل في شركة آه، كمبيوتر فادوله هدية 25 ألف دولار دي مش علاوة دي مجرد هدية بالغير العلاوة بتاعته فبقول له ليه يعني ادوك الخ- طبعا زمان ال 25 ألف دولار دول كان ليهم قيمة كبيرة قلت له ليه قال لي طلعت لهم اختراع صغير ما اقدرش اقول هو ايه وديته للشركة والشركة محتفظة بيه وبتهيئه وهتعمله مفاجأة قلت له امتى قال لي بعد ثلاث سنين قلت له ليه قال لي لغاية ما تخلص كل الحاجات اللي عندها اللي تصنيع الحاجات اللي مخلصاها وبتوضب نفسها في ثلاث سنين تفاجئ العالم بيه النهارده ما بتقعدش ثلاث سنين النهارده كل 15 يوم في امريكا اغلب الشركات تعمل معارض عامه للكمبيوتر كل 15 يوم تروح لازم تلاقي حاجه جديده لازم تبقى حاجه جديده وتعرف مذهول امكانيات جباره يعني انا ما بنساش من سنه 70 او 72 رحت اقطع تذكره في لوس انجلوس فبدي للراجل بقول له عايز تذكره في الطيران لكذا قال لي طب آه، معاك نمره الحساب فحط رقم الحساب قال لي اوكي مجرد حط الرقم على جهاز عارف الرصيد بتاعي ان يكفي ثمن التذكره كنت مبهور ايه ده الكلام ده طبعا من 30 سنه ازاي واحد في المطار يدى رقم رقم يعرف رصيدي طبعا ما يعرفش الرقم قد ايه لكن يعرف الرصيد بتاعي يقضي التذكره ولا لا دي له اشاره خضراء النهارده طبعا الحاجات دي تبقى ب- شغل بيبيهات النهارده الامكانيات بيقولوا هيجي قريب اليوم لا معاك بطاقه شخصيه ولا باسبور ولا credit card ولا اي حاجه هيحط cell صغيره كده في القوره او في اليد وانت داخل اي حته تدخل المطار كل بياناتك من ال cell دي يعرفها تروح تشتري من محل هيعرف كل قصتك من السل الصغيره والله اعلم هيحصل ايه اذا كل هذا العمل المتقدم السريع موقفي انا كمسيحي ان انا فرحان لان ده علامه من العلامات عمل الله الفائق في الفكر البشري الله لم يخلقني كائنا خاملا لكن الله يصر ان انا باستمرار متقدم الم اقل انكم الهه وبني العلي تدعون آية جميلة ألم أقل أنكم آلهة وبني العلي تدعون إذا الكنيسة قبلت الفلسفة قدستها وأكيد في ناس كانوا معارضين زي ترتليان وقف هاجم كنيسة اسكندرية وقال له قال لهم أي عدو للمؤمن إلا الفيلسوف أي شركة بين الإيمان والفلسفة إكليماندوس في نفس الوقت لا واسكندرية كلها قلت له لا الكلام ده غلط جه العلم قال لك أبد الجامعات حتى الأديرة والرهبانيات أو المؤسسات الدينية هي اللي بتشجع العلم والاختراعات وتبذل وتعطي بسخاء لأجل الاختراعات النهارده ما موقفنا من التكنولوجيا الحديثة عملي ككنيسة مش ان انا سلبي ولكن ان انا اشجع كل انسان انه يبقى متقدم صوروش بفرح قد ايه لما بلاقي شاب له قدراته الفكرية السليمة في في اي نوع من انواع التكنولوجيا مش ضروري كمبيوترز لكن النهارده كل حاجه حتى الطب حتى الصيدله كله النهارده بال- بالكمبيوتر انا اتذكر من كام سنه الكلام ده يمكن من عشر سنين ولا اقل شويه كنت بزور انسان في امريكا وبعدين بيقول هو طبيب امراض نساء جت سيره بعض الحاجات فبيقول لي عارف انا بعمل ايه قلت له ايه قال لي لما بتيجي انسانه حامل من غير ما هي بتشعر يعني طبعا بعمل check up عليها وباخد لها فيلم لابنها او البيبي وهو بيتحرك وبعدين لما بتولد باخد من الفيلم ده اخد له صوره اديها شيرت تي شيرت عليه الايه صوره من صور الجنين بتاع ابنها وفيلم عن تحركات الجنين اللي كان في احشائها فكره جميله انا عايز اقول ان الكنيسه حيه لابد انها تفكر بتفكير متسع كيف نستطيع ان نستخدم التكنولوجيا لخلاص الكثيرين مش هقول لك ان مراداه للعالم لا ابدا يعني دايما بتذكر لما كنت في استراليا مجموعه cousins مع بعض قالوا لي ابونا نفسنا نعمل حاجه نساعدك فيها قلت لهم اه قالوا لي نعمل ايه قلت لهم انا ملياش في الانترنت كتير وال web sites انا هدرس القديس كيرولس الكبير ممكن تطلعوا لي كل المقالات اللي عن القديس كيرولس الكبير تحطوها لي على سي دي سهروا الليله جابوا لي سي دي عليه عشرات المقالات عن القديس كيرولس الكبير طبعا ساندتني كتير في ال- سواء الحاجات الإيجابية أو السلبية في التدريس لكيرولس الكبير جو تاني يوم قالوا يا ابونا طب عايزين نشتغل حاجة قلت لهم قوي طلعوا لي كل حاجة عن القديس يوحنا ذهبي الفم قعدوا يشتغلوا في الآخر بعد كام يوم قالوا لي بص احنا جبنا لك على قد اللي نقدر ده لسه في كتير قلت لهم جبتوا قد ايه قال جبنا لك 700 ملف عن القديس يوحنا ذهبي الفم يعني ان شاء الله هقعد فيهم سنتين ثلاثة عشان بس اقرا ال 700 ملف مقال عن ذهبي الفم اول امبارح بفتح على الانترنت بطلع حاجه عن التكنولوجيا in Christianity لقيت كده اعلان لطيف بيقول في ال web site الفلاني في 40 مليون كتاب عن Church Fathers 40 مليون كتاب عن اباء الكنيسه انا صعقت 40 مليون طب هات- هاتولي مكتبه في العالم فيها 40 مليون كتاب مش ممكن ده عايزه ايه يعني حجمها تبقى قد ايه تخيل في حته الجهاز اللي دلوقتي ممكن يبقى قد كف اليد عندك تقدر تطلع 40 مليون كتاب لاقوال اباء تشتغل فيهم عايز ايه سند اكتر من كده انا اشعر ان الكمبيوتر والامكانيات الجديده ده لازم احنا ككهنه ناخد كورسات ازاي نستفيد وازاي نستخدم الكمبيوتر مع الشبان بتوعنا والشابات بتوعنا عشان نقدر نطلع حاجات جميله ده مخطوطات تطلعها وقبت تطلع ولغات كل لغات العالم تقدر تطلع منها احنا محتاجين ان ننتفع بعمل التكنولوجيا الحديثة ده الجانب الايجابي الجوانب السلبية للتكنولوجيا وموقف الكنيسة منها بعد كل اللي انا بحكيه ده لكن في خطورة ايه هي الخطورة الخطورة زي ما بيقول أحد الدارسين بتوع علم النفس بيقول تحول الكمبيوتر إلى إله لبعض الشبان فصار لهم إلها جديدا تلاقيه يمكن ما يروحش الكلية يقول لك لا لا اللي أنا هاخده في الكلية ده أنا الكمبيوتر يجيبه لي أكتر اتذكر احدى السيدات تقول لي انا حطيت الاكل جوزي جه من الشغل قال لي انا ما عنديش وقت اقعد على السفره حطيت له الاكل جنب الكمبيوتر لغايه ما راح تاني يوم الصبح الشغل ما نامش والاكل ما مسهوش دي الخطوره بقى المبالغه للدرجه اللي فيها يسيطر او تسيطر التكنولوجيا على الانسان وتستعبده بدلا من أن يستعبد التكنولوجيا ويشغلها عمل الكنيسة أنها تهيئ من الطفل الصغير فالصبي فالشاب فالراجل الكبير فالكاهن فالأسقف كيف يقيم موازنة بين كل الأمور أعرف إزاي أستفيد من التكنولوجيا إزاي أستفيد من عبادتي إزاي أستفيد من دراستي إزاي أستفيد من الرياضة البدنية إزاي أهتم بجسدي إزاي أهتم بعلاقاتي الأسرية إزاي أهتم بعلاقاتي مع الأصدقاء أو الجيران عمل الكنيسة إنها تطلع الشخصية السوية لما بنقبل عمل نعمة الله فينا عمل الروح القدس من عطاياه هو الحكمة والفطنة وروح التمييز يعطي البعض روح التمييز أعرف إمتى أصلي أعرف إمتى أقرأ إنجيلي أعرف إمتى أفتح الكمبيوتر بتاعي أعرف إمتى أكون ببكي أعرف إمتى أفرح أعرف إيه الوقت اللي أديه لوالدي لوالدتي لمذاكرتي فأعمل نوع من الموازنة أو التناغم بين كل اتجاهات أو الأسبكتس المواضيع اللي تمس كياني ككل فعمل الكنيسة الروحي إنها تقيم من الإنسان كائنا شبه سماوي يعرف كيف يدبر أموره سواء اللي على الأرض أو الأمور الروحية السماوية دون تعارض أو تضاد يعني ممكن أنا بشتغل في الكمبيوتر وقلبي ملتهب بحب ربنا وممكن أكون بذاكر وأنا أشعر إني في حضرة ربنا وممكن أروح أزور صديقي وأنا داخل واخد مسيحي معايا وممكن أتكلم في التليفون مع إنسان وأشعر كأني واقف جوه مخدعي مع ربنا فعمل الكنيسة إنها بتكون من شخصية الإنسان الكائن الروحي الشبه سماوي اللي لا تستطيع أي عوامل مهما كانت جذابة انها تفقده الغيره المتقده القلب الملتهب الناري الحب الفائق لله والناس وايضا لخلاص النفس كنت قاعد اقرا مقال قريب عن الانتحار فلقيت احدى عوامل زياده نسبه الانتحار بين الشبان في امريكا تفتكروا ايه الكمبيوتر انا ذهلت لما قريت المقال ده بيقول ان الكمبيوتر بيخلي الانسان يقف قدام عمل فائق هو ما يقدرش يعمله معلومات لا يمكن الفكر لوحده يجيبها امكانيات جباره قدامه وبعدين يتصاغر امام نفسه جدا وممكن يوصل وقت يحتقر نفسه ويحتقر الحياة البشرية فتبقى الحياة بالنسبة لي مملة وتنتهي بحالة إحباط وأحيانا توصل إلى حالة انتحار ده مش كلامي ده كلام أحد الدارسين من بتوع علم النفس إنه من أحد عوامل زيادة نسبة الانتحار أو محاولة الانتحار في أمريكا هي المبالغة في استخدام الكمبيوتر فالكنيسة دورها أنها تكشف للإنسان هو مين أنا ابن الله أنا ملك أنا صاحب سلطان العالم كله من أجلي الكمبيوتر ده من أجلي الإمكانيات دي كلها من أجلي الكواكب أوجدها الله من أجلي السماء تشتهي أن تخدمني إلهي يعد لي مكانا فمش ممكن يحصل لي حالة إحباط ومش ممكن أفكر الخلاص من هذه الحياة لأني معتز بهذه الحياة اللي قدمها لي ربنا لكي يعدني للحياة الأبدية وأشعر أن حياتي على الأرض ليست غريبة عن حياتي في السماء لكن عربون للحياة السماوية إذا يا أحبائي للمسيحية دور مهم في توجيه الإنسان للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لكي يبقى إنسانا حرا يعتز بإنسانيته ويدرك إمكانياته ويبقى له قدراته أن يعيش الحياة المقدسة الملتهبة بالروح عمل الكنيسة باستمرار أنها تولد في حياة الإنسان روح الفرح والتسبيح فرق كبير بين إنسان قدام الكمبيوتر طول اليوم ومشدودة أعصابه وبين إنسان ريلاكس وفرحان وبين كل شوية كده حتى لو حصل لخبطة في الكمبيوتر يسبح ويرتل ويقول ترنيمة ويشعر أنه في حضرة ربنا ما يهمش أنا اتكلمت النهاردة عن المقال ربما يبدو أنه مقال ما يخصش الجانب الروحي لكن أنا حاسس بالنسبة لشباننا وبالنسبة لحياتي أنا لأن يمكن بستخدم الكمبيوتر كتير بشعر أن ده موضوع رئيسي أن أعرف كيف أوازن بين أبديتي وبين حياتي وخدمتي وعشرتي مع ربنا وبين ممارستي للحياة في هذا العالم خاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة واتمنى ان كل اعضاء الكنيسه من الاطفال الصغيرين للشيوخ وبالاخص الشبان يكون ليهم الدور الحي مش في استخدام التكنولوجيا ولكن في تطور التكنولوجيا ربنا يديكم نعمه ويديكم بركه لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين